احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك ربك اليقين اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن نلقاه على حوض الكوثر إن شاء الله آمنين مطمئنين نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا تريحنا من عناء الدنيا ومن ابتلاءات الدنيا ومن ضيق الدنيا ومن كرب الدنيا ومن ذل الدنيا وتعزنا يا رب العباد بما اعتزت به عبادك الصالحين والا تحرمنا ان نرى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مختلف وبعد هذا بمشيئه الله درسنا الثالث والثلاثون في شرحنا لاحاديث صحيح البخاري والحديث الذي معنا اليوم بمشيئه الله عز وجل والحديث رقم 123 في صحيح البخاري في او من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر رضي الله عنه العسقلاني عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال ابو موسى يبقى ابو موسى الاشعري أبو موسى الأشعري الذي كان راوية للحديث السابق في الدرس الذي قبل هذا الدرس عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه من اللي رفع صادق المعصوم صلى الله عليه وسلم فرفع اليه راسه ولذلك الامام البخاري سمى هذا الباب باب من سال وهو قائم عالما جالسا يعني احيانا بعض الناس يقول لك يا عم روق بقى اقتلوا الجامع لقيته بيكلمني وهو قاعد طيب او الامام البخاري سمى الباب على بعضه كده من سال قائما عالما جالسا او من سال وهو قائم عالما جالسا سواء لا عالم ولا متعلم لا يقوم احد لاحد لا العالم للمتعلم ولا المتعلم للعالم انما يقوم الناس برب العالمين يوم القيامه اما مساله مش عارف محكمه كل يقف ائمه ادب الكلام من المتمدنين هنعمل ايه؟ اللي قلنا كده بتوع القضاه بقى يقضونا بقى يقول لك الله انت دخلت بقى في بحر التعبيد المهم اه سيدنا الرسول لا افضل من رسول الله اه ما فيش افضل ورغم ذلك كان يقول للناس يعني حتى يقوم ها ايه يعني كانت الاب احسن من الرسول توصف الاب وما رفع اليه راسه اولا فرفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما يا سلام شوف راوي حديث ابو موسى جايب كاميرا فيديو زي الاخوه اللي بيصوروا دول بالكاميرا الفيديو بيصور صوت وصوره سيدنا الحبيب المصطفى يعني بالوقت بينقلنا الامام البخاري والاحاديث تنقلنا نقل عملي بالبصر وبالبصيره قدام الواقع كانك شايف يعني الرسول الرسول قاعد صلى الله عليه وسلم جاي الراجل واقف بيساله وهو واقف ها الرسول ما رفعش وشه لفوق بس الرجل السائل كان قائما وبعدين ابو موسى قال ايه؟ قال فرفع اليه راسه صلى الله عليه وسلم قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل صدقت يا سيدي يا رسول الله اظن واضح الحديث النهارده ولسه الشيخ هو بيقرا في اول الاسراء ها وبمناسبة ان المسلمين بيطلعوا بدعة يقول لك نصوم بكرة يا شيخ ليه؟ ده النهارده الاثنين هتصوم الثلاث ليه؟ يقول لك 27 27 ايه؟ يناير؟ لا 27 رجب طب وايه قضية 27 رجب؟ هل ممكن يقلل ويسأل لا إن كان الصيام ما فيش صيام لكن اللي عايز يصوم أيام ما يصوم ها؟ لكن أفضل الصيام عند الله الاثنين والخميس وأفضل الصيام أيضا عند الله صيام أخي داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ويكره عند بعض العلماء مواصلة صيام رجب وشعبان يكره ليه؟ لأن رمضان ما بياخدش حيزه من الصيام صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يصوم حتى نقول انه لا يفطر ويفطر حتى اننا قلنا نقول انه لا يصوم يعني دي قواعد ثابته في هذه المساله اللي متعود طوال السنه يصوم اثنين وخميس يواصل مش مشكله اللي متعود طوال السنه يصوم اول الشهر وثلاث ايام وسط الشهر واخر الشهر ماشي ها اللي متعود يصوم يوم ويوم لا خلاص لكن اللي مش متعود ويجي يخص رجب وشعبان بالصيام فهذا لم يرد فيه نص وبالتالي لم يرد نص ابدا ان نصوم يوم 27 رجب ما رجب ليه؟ ما المناسبه؟ ايه القضيه؟ هل صامه رسول الله؟ كلا وانا لا اريد ان اوقف احدا عن عباده او عن نفل او عن خير يعمله عايز يصوم يصوم لكن هل ورد ان النبي صام في السبع والعشرين؟ لا اذا القضيه كان لازم تصوم النهارده اذا كنت عايز الى يوم الاثنين ويوم الخميس فان الله عز وجل تعرض اعمالنا عليه يوم الاثنين والخميس ولذلك ما زلت احذر السيدات اللي مش فضليات اللي قاعدين يكتبوا في مجال الاستفتاء تفتح واحده منهم كتاب جابها من على الرصيف 30000 يقول لك قريت رايي عند الامام مش عارف ايه ان صيام الاثنين والخميس ده ما ردش عند مين؟ عند ام عبده ولا عند مين بالظبط؟ انت سبته ليه؟ معاك حافظ القران ها؟ عارف الاحاديث فاهم السنه درست على ايد عالم ما فيش من ده كله بس قريت على العلم عايزه تعمل هم اتباع كل موضه حتى في الدين عايزين يعملوا الدين موضه برضه الدين كتاب وسنه يقول لك ازاي يعني اعمالنا تعرف على الله الاثنين والخميس ما بتعرف كل وقت ايوه ما انت لو تعلمت كنت تفهم القضيه اعمالنا لها عرض يومي وعرض اسبوعي وعرض سنوي على الله رب العالمين عامله زي حضراتكم الميزانيه بتاع الشركات ميزانيه الايه؟ الشركات يعني الدفاتر اللي بتبقى فيها الحسابات بتاعت الشركات بتسجل فيها اليوميات ارباح وخسائر زائد ونقص خلي بالك فهذه الميزانيات التي تصنع يبقى بيقيد فيها المنصرف اولا باول ولله ولرسله ولملائكته المثل الاعلى بتعمل اي عمل بيسجل عليك اول باول عامل زي الايه؟ الاخ اللي بيسجل ده الريكوردر اللي بيسجل آه عليك خلي بالك الله انت تعمل لي قلق الحقيقه ما بتخيلني صعب صعب اكرمك الله جاي تتخطى الرقاب واعمل كله قاعد اهو ف في حساب يومي في حساب يومي ايه الحساب اليومي اللي هو ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد اكتب اول قول عليك كلمه النظره الضحكه الابتسامه الخطوه كله كله مكتوب خلاص وبعدين الملائكه يروحوا بتوع النهار يغلقوا الكتاب بتاع عملك بتاع النهار من صلاه الصبح لغايه عند بعض العلماء بعض صلاه العصر وعند البعض الاخر عند صلاه العشاء يقول لهم كده ايه؟ انتهى قبل ما الدوريه بتاعت الملائكه دي اللي كتبت اعمالك طوال النهار تسلم تيجي الملائكه بتاعت الليل تستلم خلاص يبقى عملك بتاع النهار والله عز وجل لا يخفى عليه خطير لكن الملائكه بيصعدوا بعملك اليه يصعد العمل الايه؟ الكلم الطيب والايه؟ العمل الصالح يرفعه فوق سبحان الله يبقى الكلم الطيب يصعد الى الله والعمل الصالح ربنا يرفعه عنده ف يطلع على كتابك بالنهار هذا عرض نهاري يجي ساعه صلاة الفجر الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، الدورية كانت تستلمنا من صلاة العشاء ها لغاية ما نصلي بفضل الله مع بعض الصبح. صلاة الصبح تحضرها الطائفتان اللي هم ملائكة الليل وملائكة الايه النهار ان قرآن الفجر كان ايه مشهورا جمهور المفسرين على انه يشهده ملائكة الليل وملائكة الايه النهار الطائفتين من الملائكة اللي يشهدوا الايه هذا العمل بتاع بتاع الصبح فيجتمعوا مع بعض في الوقت ده خلاص يشتري ملائكة الليل يروحوا يسلموا الملا- خلاص الصبح ايه خلاص كده انت صليت ال- صلاة الصبح ختمت صلاتك قعدت في مصلاك الى ان طلعت الشمس صليت ركعتي الضحى من واظب على هذا كل يوم كان كمن حج او اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حج وعمره بلوشة على ما تركتم عبادي الملائكه بتوع بالليل اللي سلموا بالليل اللي هم ملائكه اللي كانوا عليك دوريه بالنهار التسع بدري بيعملوا اخر عمل انت عملته ايه؟ صلاه العشاء يبقى اخر عمل ليك خير يجي بقى ملائكه الصبح بقى لما يروحوا يسلموا ها يسلموا ملائكه ال- ال- ال- النهار يطلعوا بقى ملائكة الليل، آخر عمل أنت عملته عند بتوع الليل إيه؟ بعد قيام الليل وقراءة القرآن والمستغفرين بالأسحار أو القانتين أو القائمين أو المتهجدين أو أو إلى آخره أو العابدين ينادي مناد في أول الليل ألا ليقم العابدون فتقوم طائفة ثم إذا كان نصف الليل ألا ليقم القانتون فتقوم طائفة فإذا كان الثلث الأخير من الليل ألا ليقم المستغفرون بالأسحار فتقوم طائفة إذا طلع الفجر ألا ليقم الغافلون فيخرجون كالأموات من قبورهم شفت التكوين؟ ده ده ايه؟ ده لما واحدة ست تحب تفتخر ب- بابنها العريس لما تروح تتجوز من عند جماعة يعني ملتزمين شوية يقول ده بيصلي الفجر انا طب ما هو لازم يصلي الفجر والله هو يعني ايه يعني؟ هو ايه يعني ما بيصلي الفجر؟ خلاص ما لازم يصلي الفجر عارف ما بيصليش الفجر في وقت ده زي ايه؟ او الصبح في وقته لا اللي بيصلي الظهر بعد العصر واللي بيصلي المغرب بعد الايه؟ نفس القضية لو صليت الصبح بعد طلوع الشمس فكأنما أخطرت لأنك تصلي الصبح ليس آه، أداء ولكن قضاء الصبح ده بس هنا إيه؟ خاطر يبقى إيه؟ يبقى قضاء لما تطلع الشمس وبال الشيطان في فمك وفي أذنيك وتقريبا 90% على الأقل يعني من الشعب المصري ها والحمد لله الذي لا- لا يحمد على مكروه بيصلوا الصبح بعد طلوع الشمس تخيل انت شعب طالع كل الصبح والشيطان قد دل في بق 90% من الشعب لذلك يطلع كلام ايه بقيه النهار شكل كلامه هيبقى ايه ها شكل كلامه هيبقى ايه ذكر الله هيبقى قد ايه سبحان الله فلذلك الملائكة يتعاقبوا يبقى آخر عمل لك مع ملائكة الليل صلاة الصبح يفتتحوه بصلاة العشاء ويختتموه بصلاة الايه؟ الصبح. يبقى أنت مفتتح بنور ومختتم بنور وإن الله عز وجل كريم سوف يقبل ما بينهما ويعصر ما بينهما. إن شاء الله رب العالمين. أدي ده اسمه عرض إيه؟ عرض يومي العرض الايه؟ اليومي، أنا عمل بيعرض على الله في اليوم مرتين. عرض اجمالي في واحد يقول لك الله مش داخل نفوخ دي يعني ازاي ربنا يشوف كل ايوه ربنا يرى كل شيء ولكن العرض الاجمالي يعني زي بالظبط واحد عنده محل بآلة بالبلد كده ها محل البقالة ده يجي الراجل اللي قاعد على ال- الخلفة يجي صاحب المحل ها يا ابني يقول له والله يا حاج احنا النهارده دخلت الخزنه 390 جنيه واحنا صرفنا على مش عارف ايه وجبت على الكهرباء وجبت فاتوره التليفون وجبت مش عارف ايه فدفعنا 220 جنيه يبقى الصافي كام؟ ده اسمه ايه؟ حساب اجمالي لكن كل قرش بيدخل في الخزنه الراجل اللي قاعد على الخزنه بيعمل ايه؟ بي- بي- بي- بيسجل بال- بال- بالزائد كل قرش بيتصرف من الخلفه بيسجل بالايه؟ بالنهار يبقى بالتدخيل لكن في اجمالي اخر اليوم ولله ولرسوله المثل الاعلى خلاص؟ فاهم دي؟ طيب يا بقى في الكتاب نفسك ها؟ الجزئيه الثانيه بقى الجزئيه الثانيه الجزئيه الثانيه في عرض اسبوعي يوم الاثنين ويوم الخميس برضه عشان نفهم القضيه واحد يطلع على طول يقول انا عملي يعرض على الله يوم الاثنين والخميس واحب واحب ان يعرض عملي على الله وانا ايه؟ انا صائم يبقى يوم الاثنين ويوم الخميس يتجمع الجمعه على السبت على الحد على الاثنين يختم بايه ساعه المغرب؟ بالافطار يبقى خلاص ساعتها الدعوه ايه؟ متأكد. يبقى اخر يوم من العرض الاسبوعي على الله ختم بايه؟ بقيام بقيام يبقى ده ايه؟ ادي يوم وإيه؟ وبعدين يجمع بقى الثلاث على الاربع على الخميس ويبقى انتهت ايه؟ برضه بالقيام يبقى ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ها ومن سنة الحبيب أن يحضنا على أداء هذه السنن المؤكدة لكي يكون حساب أعمالنا عند العرض على الله خيرا عند رب العباد سبحانه. ده عرض إيه؟ عرض أسبوعي. خلاص؟ في عرض بقى سنوي من شعبان لشعبان. ها؟ شوف شهر الزيادة إن شاء الله بعد يومين باذن الله ده بقى عرض سنه وتعرف اعمال السنه كلها لما تتعرف بقى ربنا يروح يكرم العباد بايه؟ بشهر الامه شهر ايه؟ رمضان ها جعل الله رمضان شهر الامه الايه؟ المحمديه الاول يوم في رمضان ان ينظر الله الى المسلمين نظره فمن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامه. نظره بس ما هي نظره مش عايز غير نظره ها قطرة من طيب جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. فلما رضي ليس لرضاه منتهى وإذا والعياذ بالله سقط فليس لفخر والعياذ بالله نسأل الله أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا العرض اليومي، هذا العرض الأسبوعي، هذا العرض إيه؟ السنوي عشان إخواننا أو أخواتنا بالذات ما تجرؤوش على العلم وعلى العلماء وعلى آه كلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم ان شاء الله انا حبيت اهرب الحته دي لان الحديث سخن اللي احنا هنتكلمه ان شاء الله طالما ان الراجل بيسال الحبيب صلى الله عليه وسلم الواحد فينا يا رسول الله بيقاتل رغبا من الرغب بتاعه واحد يقول يروح تلاقي ايه يضرب ابن عمه يضرب جاره فتوه بقى ها ويقاتل حميه يروح ابن عمه يجي يقول له عارف عيلة فلان جم ضربوا ابنكم معقول ابا يروح ايه فالاسرائيلي ضرب اخوانك المسلمين في فلسطين لكن انا مالي يعني المهم فلا يقاتل حميه بنفسه يقاتل حميه ويقاتل غضبا قال صلى الله عليه وسلم من قاتل شوف تحديد بقى لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل يبقى الجهاد في سبيل الله ايه؟ اللي بيقاتل عشان تكون كلمة الله ايه؟ هي العليا. مش كل واحد يموت في الشارع اسمه شهيد. ايش شهيد القلم؟ وايش شهيد الفكر؟ وايش شهيد الحب؟ وايش شهيد ما كلها شهداء بقى. مش الشاعر الكتاب قال له قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب الله اول مرة اسمع الشهادة دي انسان ليه اه الشعراء ينتبه الغاروق قول يا عم انت قسم الشهداء راحتك لكن احنا عندنا تقسيم ثاني ها مش تقسيم الجيزه لا تقسيم الشهداء تعال بقى نتكلم عن الجهاد في سبيل الله الكلام ده يمكن يعني مش عارف افسره من قد ما اكتب لكن ايه انا هطلع الكلام ها واحملها على الله سبحانه وتعالى اولا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بناخد منه التشريع مفيش حد يشرع من ذات نفسه بل تسعنا سنة رسول الله وكلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته من بعده أولا الجهاد وإن كان أنواعا كما قلنا بالنفس أو بالمال أو بالعلم والكلمة ها او بالسلوك ان يكون الانسان مقابلا بسلوكه في مجتمع لا سلوك اسلامي عنده كل دي انواع ودرجات من درجات الجهاد ولكن الصحابه رضي الله عنهم خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 28 غزوه في كم سنه؟ في سبع سنوات في سبع سنين 28 على سبعة بمعدل كام؟ متوسط أربع غزوات إيه؟ سنويا يبقى كل شهر كم غزوة؟ كل كم شهر غزوة؟ كل ثلاث أشهر فيه غزوة شوف إحنا من سنة 48 حاربنا كم حرب؟ أربع حروب اتغلبنا في ثلاثة و الرابعة كانت نص كله يعني يعني المنطق قلنا الله اكبر احنا معديين قلنا الان ولادنا رجاله قوي راحوا داخلين عندنا خلي بالك بعد ما كانت لله بقت لايه؟ للقياده الحكيمه ان تقصد على ودانك انت والقياده المهم فاحنا في هذه الآونة وقيل جيل على بعض الوقاص الأمرين من جراء هذا تعال بقى لسيدنا الحبيب المصطفى كل ثلاث شهور يتجهز بيت ويطلع ويقابل ويستشهد منه ويهزم أو يهزم يغلب أو يغلب يقتل منه شهداء يقتل من الأعداء آه، أعداده ويعود مرة أخرى إلى المدينة يبقى إذا كم كان عند الرسول من وقت صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة وينقل لها العلم وينقل لها الوحي كل ده سبحان الله فالجهاد هو حجر الزاوية في الإسلام حجر الزاوية ليه؟ ليه؟ الإسلام لا يعرف أن يظهر كيفه إلا في حالتين حكي لك أن تمنع كلمة لا إله إلا الله من الوصول إلى عباد الله نمرة واحد نمرة اثنين أن تشهر السيوف في وجه المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله دي الحالتين العامتين للجهاد في الإسلام يا إما يا إما أن أنت عايز تقول لا إله إلا الله في ناس بيمنعوك من الكلام ده زي بالظبط الفتوحات الإسلامية كانت ليه؟ بدليل أن في دول فتحت ودخلها الإسلام بدون حرب خلاص قضية مش قضية منتهية يعني الحرب في عند الاسلام مش المسلمين عندهم حب للقتال لا ولذلك اعدى اعداء المسلمين اعدى الاعداء مين؟ اليهود بل اسرائيل او الصهيونيين على من انا عايز اعمل مقارنه بقى سريعه كده عشان ندخل على موضوع الجهاد ما بين ما يخطط لنا وما نصنعه نحن بانفسنا وانا عشان اتكلم لازم ايه نعمل تنظير انا عارف ان المحاضره تبقى او الدرس يبقى تقييم شويه مع الناس يقول لك انا جاي الجامع يقول لي شويه عن مراتي اللي مغلباني وعن عيالي المقدمه احنا دول 20 سنه دول على بعض ما تحلش المشكله يوم ده تتحل السنه حل مشكله كبيره بقى وبعدين مشكله مراتي تتحل بعد كده كان جاي عشان يقول لي كلمتين الواد عاطي واللي مش عارف ايه وجار نفس دول ده القسم الاسلام المسيب مش بتاع السياسه يعني لا هو السياسه كده ولا الاسلام المساعد يعني الاسلام المستأنف اتكلم عن الاخلاق اذا كان سلامة انت الشيخ لما تطلع تتكلم عن الصبر خلاص ده انا 40 سنه بتكلم عن الصبر لما الناس تلقط من الصبر حاجه ثانيه غير الصبر ما انا بلعب افكر في الناس ها اعمل انت حاجه بقى ها لكن المهم ان احنا لازم نرى ما هي الارض التي نقف عليها وما هي الارض التي يقف عليها اعداؤنا طبعا الجماعه اليهود مش جماعة هم زعلتنا كده ويقولوا عليهم طيبين يقول لك دول ناس طيبين ها يقول لك على الراجل بتاع ربنا ايه؟ لا لا لا لا لا ده ملوش كلام ده لا لا ده ممكن تضحك عليه ده الله اه الله هو في حد مع الله واحد يقدر يضحك عليه فلو كان مع الله فعلا سبحان الله يعني سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعث في قريش اول ما بعث كان معاه كم واحد اول ما قال لهم لا اله الا الله محمد كان كم واحد كان ولا واحد ولا فمجرد رجع عند خديجة ايه مالك قالت ما تخافش تخافش انت بقى راح واقفة جنبك لقيت واحدة شوية سيدنا علي ثمان سنين تعملوا ايه؟ قال بنصلي لمين؟ لله الله وفي حد غير قال اه ربنا ده واحد لا شريك له قال وانا معاكم بقى واحدة ست وطفل شوية ابو بكر يبقى راجل وطفل وطفل اه وبعدين 1200 مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين. القضية ان المهم انك تكون مع الحق، طالما انت مع الحق فاعلم ان الدنيا كلها لو وقفت ضدك لما استطاع احد ان يزحزحك خطوة الى الوراء، لا، طالما انت مع الله ثق في رحمة الله. بس القضية ان انت لازم عشان تقدر تنصر الاسلام فانا بعد الكلام لو اقول لك مش هقعدك واروحك من مكتئب لا انا لازم اقول لك ايه الحل الحل ان الجهاد ايه الناس مفكره الجهاد اصل واحد خنجر وراح دخل على واحد هنا هتصلي ولا لا مش هتصلي طب جد لا ده مش جهاد دي خيبه دي اسمها خيبه ليه لان انت لازم تدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه مش ده الجهاد لان في اكبر موضوع اكبر من كده يراد بنا هو القضيه ايه؟ ان الغرب الاوروبي والامريكي خطط لنا تخطيط على مدار سنوات طويله وبعدين نظموا لنا حاجات احنا مشينا فيها وكل ما يضربونا جامد للاسف كل ما نحبهم اكتر حاجه غريبه عكس الحب الان اول ما يخلوه كده يفضل يهزر معاك اه العرب خايفين كده كل ما يخلقونا كل ما نمسك فيه طب اديني كده طب اديني راديو طب اديني قماش طب اديني راجل عيب يا عم ده بالملك يخلق فيك المهم القضيه تبدا ازاي؟ بالتوراه المحرمه التوراه المحرمه التوراه فيها ايه هم ناس مش بيفكروا اي كلام لا حرفوا التوراه على اساس بدات القصه في التوراه في فكر التكوين في الاصحاح التاسع عن سيدنا نوح بس هم عندهم قصص الانبياء من خيالهم يختلف عن قصص الانبياء اللي في القران لان قصص الانبياء اللي في القران حق ام غير حق؟ ها؟ خلاص هو ماذا يألف؟ كان نوح رجلا مزارعا ماشي كويس مزارع حلو أراد نشأ في أرض العراق أرض العراق كلها ماء فيها نهر الفرات فيها نهر الدجلة يبقى عوامل الزراعة إيه؟ موجودة ماشي مزارع ما تفرقش معانا فيه خلاص إيه؟ نبيهم يعمل طبعا كل الأنبياء كانوا يعملوا ها خير ما اكل الانسان ها؟ ما اكل من عمل يده وان نبي الله داوود كان ها؟ ياكل من عمل يده يبقى شوف سيدنا داوود رغم الغنى هو وهو ابنه رغم ذلك كان ايه؟ بيشتغل كويس ان الله يحب العبد المحترف العبد المحترف اللي هو العبد الايه؟ اللي اللي ذو حرفه يعني اللي- اللي اللي يشتغل ويسد ويرحم وكان نوح عليه السلام ده ليه بيقول في التوراه بيسموه العهد القديم يشرب الخمر اعوذ بالله رب العالمين جبت منين الكلام ده لكن هو كده يعني معقول التوراه سيدنا موسى يقول على اخيه نوح اول الدعاء على وقت الاخر كان شرب الخمر طب حصل ايه بقى لما شرب الخمر؟ قال بقى فشرب الخمر فتحجر فتعرى فظهرت عورته فرآه ابنه حام ابو كنعان اللي هو اساس العرب خلي بالك من الكلام الكلام مش اي كلام كده لا ده موجود هو حاجه غلط بس موجود ممكن واحد يتكلم غلط يتكلم حلو واحد يبقى معاه الحق ما يعرفش يتكلم لا والله فراح حام لما راى عورات ابيه نادى على اخويه يابس وسام سام ده اللي هو ابو اليهود فليه كان بقى من باب ال- ان الراجل بقى يعني كله اخلاق راح غطى عورات ابيه افاق نوح من سكره فعلم ما صنع به سام وما صنع به حام حام قال بالعرض صنع بقى ده ابوك اهو عورته اهو شوف بقى الثاني سام راح مغطيه مين اللي عنده اخلاق ومين اللي ما عندوش البورك فيك يا سام ومن باركك فهو مبارك من الرب اللي يبارك سيدك يبقى ده البركه هتروح هتقل فيه وملعون يا حام اللي هو ابو ايه؟ ابو كنعان اللي هو جد العرب فيجي بقى العهد القديم والكونغر شوف بقى شوف الفرق بقى بين بني اسرائيل وبني اسماعيل شوف بني اسماعيل فضحيهم وعورات وكلام وحش واخلاقيات اخلاقاتهم مش كويسه اما شوف بقى الدم والبركه حاطه فيهم من من دعوه ايه؟ نوح عليه السلام بدات الايه؟ المصوار يشتغل هنا يجي بقى اليهود يقنعوا امريكا النهارده المصنوع انتوا عارفين ليه انتوا اغلى دوله؟ احنا اغلى دوله عشان عندنا مصادر وعندنا فلوس لا لا لا لا لا, لا. ده عشان دعوه نوح ودعوه الخليل ابراهيم ان اللي يبارك هذا الجنس تفيه البركه فانتوا اغنى دوله في العالم واعظم دوله في العالم لانكم واقفين جنب اسرائيل. هنرسم الكلام احنا بقى مسلمين تعالى بقى حط ايده كده ولا ايده كده يا كده حطها في اي حته بس تقع تصلي خاطر يا كده مش بتقطع بس المهم انك قلبك يبقى مع الله مش لا هي الصلاه لا هي لا- لا فرض ولا واجب ولا سنه مؤكده حط ايدك بالصلاه اللي تعجبك ناحيه قلبك تحت قلبك ضربك قلبه اي حاجه بس هو خلي قلبك حاجه مع الله احنا نقعد نشبك في بعض نحط رجلنا فين وهو يشوف بيعمل ايه ها؟ يبقى المساله لازم انا ب- بنقر عن النقطه دي جامد ليه؟ لان كل الاخوه دلوقتي عاملين جماعات حتى اولادنا في الجامعات طلبه كل ما نروح لهم يا اولادنا طب حطيت الناس علينا عايزين كتبهم متفوقين بيبقوا ناجحين بيبقوا صالحين لا اللي تبع الجماعه الفلانيه لو يدخل مسجد الكليه ويلاقي الامام من الجماعه الثانيه يرد ما يصليش وراه يا صاحبي يا صديق ده انت هتنقل وتطلق ده انت اللي تخربها وتحط فيها حجر فين الاسلام بتاعك؟ فين الاسلام؟ الاسلام الذي يوحد الناس لرب الناس وخلى الناس كلها إن ألوف كده المؤمنين كلهم يعني لا خير في من لا يألف ولا يؤلف المؤمن للمؤمن كالمرآة وكالبنيان يشد بعضه بعضا وده لا ده ما يصليش ولا ده وده زعلان من ده وكل واحد يغتاب الغيبة ما حرام لا لا الجماعة الفلانية ده مش بيغتاب واحد ده بيغتاب جماعة يمكن الله أعلم يمكن تبعها مليون واحد ولا حاجة شو لما كل واحد من المليون ياخد 10 حسنات من يوم القيامة بس ها هو بالله عليك عامل كم حسنة ان شاء الله في دنياك ولا 15 حسنة ده اذا كان يعني عالم فالمسألة خطيرة شوف هو بيعمل ايه بيخطط ازاي وبعدين القضية جاء النصارى وكانوا يكرهون اليهود لأن اليهود يعتبروا أن سيدنا عيسى ده مش نبي أنا راجل دجال وكذاب والنصارى بيرد عليهم أن اللي قتل عيسى مين؟ اليهود انا عارف ان المحاضره جاب لك ايه مسألة قصه ولا حكايه ده تاريخ جاهز لكن لازم تعرفها لازم نعرفها لازم نفهم انا لو ما فهمتش التاريخ بتاع الصراع ما بين اعداء الاسلام والاسلام انا ابقى حارب عدو وانا مش فاهم هو ايه السلاح اللي في ايده يعني لازم انا انت بال- بال- بالبلدي لو لا قدر الله رايح تتخانق مع جماعه مش بتحب تعرف هم مكتبهم ايه الاول؟ لكن لا تتكلم معاهم ما هوش حاجه خالص لما انت لقيت انك تاخد حاجه طب لو معاه عصي ولا كان معاه حاجه ثانيه ولا لو معاه حته حديده ولا لو معاه بقى مسدس ده لو معاه نفسه على السيف بقى يبقى انت فاهم قدره عدوك يبقى انت تبتدي تسجله الهجه على قدر ايه؟ ما تعلم عنه من معلومات ولذلك في الجيوش الحديثه دي حاجه اسمها سريه استطلاع ايه سريه الاستطلاع؟ امال المخابرات الحربيه وعسكريات الدول المتقدمه في اي دوله ليه؟ عشان تقدر تعرف امكانيات عدوك فلما تعرف امكانيات عدوك تعرف تعدله على قدر ما ايه؟ ما ما عندها عشان تبتدي تعترف ايه اللي عنده لكن انا بقى يعني اعنف انا اتجد كده زي المدرس وما اعرفش هو معاه ايه تتخيل هل تتخيل ان الاذاعات الدينيه المسموعه والمرئيه الاذاعات اللي زي مثلا عندنا ايه هي اذاعه واحده عندنا اذاعه القران الكريم وانت اذا اذا نقيت منها برنامجين زي الناس 20 برنامج يعني نسال الناس ثلاثه المهم انا تحب تسمعها عشان القران اللي فيها المهم هذه اذاعه واحده في غيرها شوف امريكا كانت اذاعه بقى مسموعه مرئيه للدين بس الدين الكنسي ها 1400 اذاعه تبث تفسير الكنيسه 1400 اذاعه مسموعه و1200 محطه بالاقمار الصناعيه مرئيه خلي بالك بيدرعوا لها الامريكان بقد ايه في السنه؟ لا تتخيل 60 مليار دولار 60 مليار دولار ها. يبقى لك تتخيل ازاي بيكتسب في سفينتين مرابطتين على الشاطئ الاندونيسي اديهم من سنه 81 ما بيكلوش بيذيعوا في مكبرات السوق او عن طريق الاثير بموجات خاصه الكتاب المقدس وتعاليم الكتاب المقدس عشان وصلنا النهارده لغايه سنه 89 فنصر من اندونيسيا 20 مليون مسلم واحد بالله. واحنا هنا قاعدين نهاجر في بعض يا ترى نختم الصلاه بصوت ولا نختمها من غير صوت؟ يا ترى نصلي على النبي بعد الاذان ولا ما يا اخينا يا اخينا عيب عليك يا اخينا ده احنا ده احنا ارضنا بتتاخد واخواتنا بيتذبحوا واحنا قاعدين بس شغالين نفسنا يا اخوانا نقوي العقيده جوانا عشان ربنا ياتي لنا بنصره ما هو النصر اذا ان تنصروا الله ينصركم هو ربنا عايز نصر ما هو الناصر سبحانه وتعالى هو القوي لكن بالله يطعن في الكون ربنا لو طعن في الكون ما تتغيرش الله بلاش القائمين على امر امريكا نفسهم جابوا اثنين واربعه من اكثر المتدينين النصارى في تاريخ امريكا كارتر وريجان هم عايشين لغايه النهارده كارتر ده قسيس رسمي مبشر كنسي معتبر مش تقول لي تاجر فول لا لا هو فعلا تاجر كان عنده ارض فول سوداني اه لكن هو يعني مبشر من اعظم الممثلين عندهم يروح تلاقيه دلوقتي يشوف العالم شوف السن ده شوف العالم يتكلم ويقول ويبطل امال مش مش ناجح مش ناجح وهكذا رجال سبحان الله عارف رجال ده كان ايه؟ قال لك ثبت باحصائيات انه 11 مره في ع- الحكم بتاعه قال لابد 11 مره كررها ما يتكسفش لابد للشعب الامريكي اذا كان يريد البقاء ان يعود الى تعاليم الكتاب المقدس وان اعدى اعداء امريكا هم امه محمد بالبلد كده بالمستشفى ما بيتكسفش كسب ليه؟ واحد واثق من نفسه بيتكلم هذا الكلام واحنا نيجي نتكلم يقول لك لا لكن لكن قول لي ما تقولش ليه احنا زين ما انت زين خلاص احنا احنا نجي ديننا قوي هنختار من دي حته ولا حته لا سبحان الله ف- فهم يعني مخلصون اخلاصا تاما في نشر دينهم فلما جم النصارى طبعا الصقوا تهمه القتل والصلب بتاع سيدنا عيسى لمين؟ لليهود جاء القران ليحدثنا ان عيسى ما قتل وما قلب قصه واضحه بين شق تفاصيلها. لكن الاهم من هذا الى اخره. الاهم من هذا ان احنا لو ندرك كم ينتصر هؤلاء لدينهم وكم ننتصر نحن لديننا. الراجل كان عندهم واحد في سنة 22 شوف دي كم سنة؟ بتاع 70 سنة كده ولا ايه؟ 70 سنة أكثر من 70 سنة أمريكاني متعصب قال لابد لابد بعد وعد بلفور بكام سنة؟ خمس سنين خمس سنين بالفرق وبالفور ده أصلا يقول لك أنا رجل أؤمن بالكتاب المقدس وأؤمن بالتوراة ولا بد أن يقام لليهود وطن في فلسطين لأن الله عز وجل سوف ينصر من ينصر اليهود هم كده هم كده سبحان الله ف ال- ال- المسألة كل المسألة في نقطتين النقطة الأولى أن إخلاص هؤلاء لكتابهم جعلهم على ظهر الصورة هم سادة العالم آخر اجتماع لغورباتشوف قبل زوال الاتحاد السوفيتي مع رجال آخر اجتماع عارف ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- التقرير اللي بيطلع والبيان اللي بيطلع ده بيبقى حاجات في البيان ما تطلعش هذا البيان يقول انه لا نحتمل هما الاثنين امريكا وروسيا لا نحتمل ان يكون بيت المقدس وفلسطين في ايدي امه محمد ما يحتملوش شوف مش نزعل مش نحرق لا نحتمل ان بيت المقدس وفلسطين تبقى في ايد امه محمد دي لا دي لا سبحان الله يبقى الامر واضح أهو. الامر واضح ولذلك ولذلك لما اليهود طردوا من بعض او من كثير من دول اوروبا راحوا استوطنوا فين؟ في العالم الجديد في ناس في امريكا قعدوا الكلام ده فيه وثائق بقى وتاريخ انا مش عايز ايه اخليها محاضره اكاديميه انا هقول لك بتواريخ وباسماء ولا انا مش مش عايز عليه، انا بس عايز لمحه سريعه عشان ندخل ده كل ده مدخل لمساله الجهاد في سبيل الله عز وجل في امه نام في حسها الاسلام كل مسلم هو مجرد ايه والله ينزل ايه يا اما هو بيقضي او او يمكن العالم ده بيقول كلمتين ينفعه او واحد جاي يبيع له بيعه بره البتاع ويشتم ده ويعطل المرور آه، او انواعنا كده لكن ال- ال- الموضوع اكثر من هذا واهم من هذا والعلماء مسؤولين مسؤوليه تامه امام الله عز وجل ان يبينوا للناس الحق من الباطل وان يبينوا للناس الصدق من الكذب وان يبينوا للناس الحلال من الحرام لان هذه مسؤوليتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شتم صحابتي يعني لما تلاقوا ناس بيشتموا بقى الصحابه لا بد لا بد وان يظهر العالم علمه لازم العالم يرد الحق ده والا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ده فقر يا رب يعني لما تلاقي واحد قاعد يتكلم في التلفزيون يقول لك الصحابه دول آه، عبد الله بن الزبير ده يقول لك عبد الله هو بيقول ايه؟ عبد الله بن الزبير ده آه، للاسف دخل نفسه في لعبه السياسه هو اصلا كان راجل طيب مالوش الكلام ده تمام تتكلم عن عبد الله ده واحد لسه ده ده ده عبد الله بن الزبير اللي هو عنده سبع سنين امام عمر بن الخطاب امه اسماء بنت ابي بكر وابوه الزبير بن العوام احد العشره المبشرين بالجنه اللي اتكلم عنه كده دخل في لعبه السياسه لعبه ايه اللي دخل فيها؟ لعبه ايه؟ هذا هذا كلام وقال هل هذا كلام يقال؟ واحد يتكلم عن سيدنا محمد بن ابي بكر الصديق كان حافظ على الخلافه وكان عنده طموحات سياسيه كبيره طموحات ايه؟ احنا بنترشح للمجلس المحلي ده كلام تقوله فهكذا يهجى ويسلم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجميع تخرجون يقول لك آه يعني يعني بس المهم ان ال- يعني الاولاد دول اديهم على دماغهم واللي بيقول لا اله الا هو ده الايه ده الاهم عندنا لكن آه، واحد سبحان الله ينقل للناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ال- العقيده في قلوب الناس يبقى يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم توفيقا على امتي يكون من يبقى- تكون جيفة الكلب المنتنة أحب إليه من رجل يذكره بالله رب العالمين. آه. للأسف. والموصلة الشيوعية انتهت في العالم كله ما عدا في مصر. لسه عندنا لغاية دلوقتي شوية شيوعيين ها اللي بيسمونا نفسهم علمانيين وتقيس تقيسهم صحيح ده بتاع مجلتين اسبوعيتين قاعدين بقى ي- يجيبوا الرموز الاسلاميه بقى كل عالم يديله قريحه آه، فلان اتجوز فلانه وفلان جاب فلوس من عند الحته الفلانيه وفلان راح مش عارف فلان هو اللي بس شغلته الحقد على من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وللاسف كلهم مسلمين للاسف كلهم مسلمين من اب مسلم وام مسلمه وه- هذا هو الحق الشيوعيه انتهت في العالم كله وفككت في الاتحاد الأوروبي وخلاص مش حاجه اسمها شيوعيه و75 سنه وصارت الشيوعيه وصارت فكر الشيوعي الا في دول العالم المتخلف لسه بقوا ايه الاجيال سبحان الله ملكيين اكثر من الملك للاسف. المهم كان النصارى يكرهون اليهود وفضل البغوات على مر التاريخ يقرأ اليهود لغايه تاريخ بابا الفاتيكان وبره اتاحت اليهود من دم المسيح ما اعرفش جابها منين قال لك لا اليهود ما قتلوش المسيح خلاص اليهود ما قتلوش المسيح آه، ماشي طب امال مين اللي قتل المسيح؟ لا لا لا لا اليهود قتلوش المسيح واحنا مع اليهود ضد المسلمين ده في اوروبا وفي امريكا والنهارده في امريكا حاجه اسمها الاصوليه المسيح الاصوليه اللي بيسموه النهارده لما تلاقي شاب مسلم عندنا الصحافه تسميه اصولي واخدين الفكره دي من هناك سبحان الله ولذلك يقال ان الشعب الامريكي هو الشعب نمره اثنين في العالم المسيحي المتدين يعني متدين على طريقته يعني لكن فيه دين يعني عملوا احصائيه معهد جالوب بتاع الاحصائيات ده لان 90% من الشعب الامريكي مؤمن بوجود الله 90% و70% منهم بيزوروا الكنيسه. ياتي بعد الشعب الايرلندي ثوره. الشعب الايرلندي اللي اللي مقر في مضجع انجلترا. ومحدش راضي من الاعلام يصور لنا ان الصراع بين الجيش الايرلندي وبريطانيا على انه صراع ديني ما بين البروتستانت والكاثوليك. البروتستانت بيقولوا مش حاجه اسمها بابا ولا في حاجه اسمها واحد يوصلني لله، انا اوصل لله على طول من غير واسطه. واقرا الانجيل لوحدي. طبعا الكاثوليك ده لازم يكون فيه ايه؟ واحد يقرا لنا واحد يوصلنا. قال لك إيه؟ هذا الصراع قائم بهذا المنطق ولا حد عارف الحقيقه المهم اريد ان اقول ان ال- ال- ال- الغرب كله النهارده ضد الاسلام خلاص بقت الامر ايه واضح تبتدي بقى ايه ياخد دوله دوله بقى ها تعال بعد ما المسلمين الخايبين والعرب راحوا واقفين جنب انجلترا في الحرب العالميه الاولى على اساس ان قالوا ياخدوا مكاسب جم راحوا مقسمين الشام بقى اربع دول شو الشام دي كانت راحوا مقسمينها لك بقى فلسطين والاردن وسوريا ولبنان بعد ما كان اسمها الشام بلاد الشام ها، بلاد الشام ها، ها. والراجل نيكسون بتاعهم اللي اتكلمنا عنه يوم الجمعه بيقول عام الى عام 1999 سوف يكون النصر لامريكا وللمجتمع الغربي المسيحي بدون حرب يعني الانتظارات هتتوالى عليهم من غير حرب لغايه سنه ايه؟ بدايه سنه 2000 وبعدين هم بينتظروا وصول المسيح هم نفسهم عندهم ايه؟ هذه العقيده ولكن بطريقه اخرى يعني احنا مؤمنين بنزول المسيح عليه السلام لكن هم مؤمنين دي بطريقه اخرى غير ايه؟ غير ايماننا بان سيدنا عيسى سوف ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويحكمه بلا اله الا الله محمد رسول الله حتى يقال ان الامام المسلم هيقول لسيدنا المسيح تف- تفضل يا روح الله صلي بنا يقول لا انا اصلي ماموما انما جئت تابعا لاخي محمد صلى الله عليه وسلم آه خلاص لا خلاص يعني المساله هنا ايه ومع ان سيدنا المسيح لعن بني اسرائيل لكن ما عرفش اتباعه ما بيلعنوش في بني اسرائيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان مين؟ على لسان داوود وعيسى ابن مريم يبقى سيدنا عيسى لعن ولا ما لعنش؟ لكن ما اعرفش ايه اللي خلاهم غيروا الفتوى وخلوا سيدنا عيسى ما بيحقاه ما بيكرههمش المهم دي لمحه سريعه وان كنتوا يعني عايزين استفاضه اكثر يبقى قولوا لي بعد كده وان شاء الله احنا ايه ندبر لكم محاضره في هذا الموضوع يكون غير يوم الاثنين يعني ان شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل وبالحقائق وبالاثباتات وبالتواريخ وبالوثائق ويعني ما نسيبش لا شارده ولا وارده عسى ان نعرف من هم اعداؤنا ومن هم اصدقاؤنا واين نقف نحن في هذا العالم المترامي في الاطراف. نتوحد الله لا اله الا الله تعال بقى للجهاد في سبيل الله ابدا الاول هعمل الجهاد في سبيل الله على مرحلتين ان شاء الله مرحله النهارده باذن الله ومرحله ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الاثنين القادم المرحله الاولى نتوقف مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته والمرحله الثانيه ان شاء الله هتحدث باذن الله عن موقف المسلمين بعد عصر الصحابه اول الحروب التي كانت بين المسلمين واعداء الاسلام كان يوم الفرقان يوم بدر غزوه بدر الكبرى دي الغزوه اللي استدامت فيها القضيه الاساسيه ان المسلمين لما يجوا يحاربوا لا يحسبوا العدد ولا عدد الشيء الوحيد اللي يحسبوه ايه؟ صلتهم بالله رب العالمين بس ربنا يقول بس انتوا خلوكم على صله بيا وخلوا مش الباقي عليا خلوها كلها عليا مش الطبيب الخير يقول لك احنا شوف احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله يا اخي يعني انت انت اكتفيت قوي يعني عملت انت 90% والباقي على الله خلاص انت انا عملت انت انا عملت ولا حاجه هي كلها على الله من الاول للاخر صح ولا لا؟ بس انت سبب ولازم يجيبك اصل الاطباء يزعلوا ما لازم يجي ما لازم يجي بس انت سبب بس ما عليك حاجه الامر كله بيد من بيده الامر كله بس بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان عيرا لقريش انا هاخد سريع كده الغزوات كل غزوه ايه طبعا ده عشان برضه ايه يعني الحياه مع رسول الله بتدي الانسان الشق شر هتطلع اولى جدا انت بتخلق اخر مره كنت شفتك ايه وشفتني يوم الجمعه بعد الجمعه لغايه قبل العشاء النهارده كنت بعمل سيادتك ما هو في وسط مستعدك وفي وسط اولادك وفي وسط راجل اسماعيل افندي المدير كله بيشدك لورا وانت غلبان عين عايز تطلع لقدام يشدوك لتحت وانت هتطلع لفوق طب ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدم ها ايه الفائده؟ ما دام العنايه عند من الله عز وجل يبقى خلاص ولكن قال ان احد المريدين سال احد المشايخ وهو بيتكلم في قصه سيدنا يوسف ولقد همت به ايه؟ وهم به فالراجل المريد ايه؟ قال له يا شيخنا قال له نعم قال له اذا يوسف هم وما تم فبص له الشيخ كده قال له نعم لان العنايه كانت تم اه هم وتم اه هم وما تم قال له ليه؟ قال له لان العنايه كانت هناك واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امامه ها العيل الصغير تعالى كل ابنك ابو ست سنين ولا خلي بالك من من اخواتك تعملوا هذا خلي بالك اختك ده لما تعيط احنا هنروح اخوك المستشفى ولا الدكتور ونرجع حوالي خلاص الواد عيني قاعد على اعصابه قاعد قلقان قاعد خايف يا ترى حد يخبط علينا النور يصفى اخوه الصغير يعيط اول ما هو هو يوصله الواد عيني وصلته ادي الامانه وراح بينام خلاص صح ولا لا؟ فما بالك وانت في كنف الله؟ اه ما انت في كنف الله ده انت بتنام وانت عارف ايه اللي بيحصل لك بالليل قال ايه؟ قال بالليل قال يرسل علينا حفظه ها حفظه يا رب تحفظنا من ايه؟ ما احنا نمنا خلاص قال لا لا لو ترك ابن ادم لنفسه لحظه لتخطفته الشياطين من فورها امال ايه؟ ويشتغل يقول ده يزعجك ويعمل لك قلق بلاش لو رزقت انت ببرغوث بالليل برغوث واحد بس ها يخلي نفسك ايه؟ مش انثى صح ولا لا؟ برغوث البرغوث يعني اقوى ولا الشيطان؟ لا اكيد الشيطان على الاقل الشيطان ان نمت على غير ذكر الله ونمت على غير الروح يجي لك بقى الكوابيس والبيت حصل له اخلاق اداري والخيمه اللي تعدها لك المحافظه ناخد داخله فيها الميه وطلع عليك الصراصير من البلاع يجيب لك كابوس زي افلام الرعب اللي بيجيبوها من العيال خلي بالك سبحان الله حتى عيالنا النهارده ما بيحبوش الكلام الحلو ولا الصوره الحلوه زي العرايس اللي جوه العيال بقى زمان كانوا يجيبوا عروسه يقول لك ده حاجه زي العروسه شكلها حلو دلوقتي يجيب لك شعر واحد مطلع انيابه والثاني مكسر عامل مش عارف ايه الاسد المرعب ايه الوجه ده؟ يقول لا حول ولا حتى العيل ذوقه بقى منيح لا اله الا الله ماشي السنه كده انا سبحان الله ويجي بتوع الفنانين بتوعنا يقول لك حاجه يقول لك ده فن سريالي سريالي ايه يا استاذ؟ لكن انت اللي مش فاهم انت لسه تخيل بس قلت انا ما انا مش فاهم هتقول لي واللي يقع والله يا شيخ اقسم بالله واحد واحد فيهم ورايا والله ده الشيخ ده لو حتى فيهاش اي حاجه لو حتى كلها تلاميذ يعني ايه تلاميذ؟ انا مش اتخاف ولا عايز حاضر يا سيدي روح اخوانا امتحنوا ونروح يمكن ربنا يهديه يسمح كده انك بدا يحبك حاضر روح وقفت قدام لوح بعد عنك مطليه اسود قلت له اللوحه دي اسمها ايه بقى؟ قال لي دي القافله علاقه النظاره وتطلع القافله اياك الاقي واحد في القافله ولا جمل في القافله قلت له يا استاذ يا دكتور ده انا مستحي على خالص انا اصل النور لا اله الا الله يا اخوانا روحونا يا اخوانا بتضيعوا كده بس عارفين ايه بالليل ده سبحان الله فالازواج حتى نفسها بتاعت اهل الصالح فين زمان لما الرسام كان يعمل لك شجره جميله والطبيعه والجبال والبحار تبص كده وتسرح في اللوحه وتقول يا سلام ها الطبيعه الصامته ليس فيها شيء يخصه ولا ما فيهاش كائنات حيه يبقى حاجه زي كويسه لكن فين؟ الاذواق اختلت اختلت ناظر مدرسه رحت ادي فيها محاضره قالوا لنا يا سيدنا الشيخ اتكلم بس وسط المحاضره عن العيال اللي بيجوا لما عرض بالجبل ما جوش رمضان قلت نعم وتجيبنا ايه بالظبط؟ ايه علاقه المحاضره الدينيه؟ قال سيدنا الشيخ طلعت لغه من الشباب لمؤاخذه بيطلع بتاعه والمدرس عالي بيدخل ادارك الله لو ده طلع رجله من ال شو انا وصل لك ان النظر يعني عايز يصلح ايه في الفصل؟ يصلح ايه في المدرسه؟ الاذواق دار وراح للاسف ان خلاص كله استاذ خلاص كل حاجه بقت مهلوله لان خلاص بعدنا عن الدين ما دام بعدنا عن الدين خلاص وحقيقه الدين واصبحنا العلماء دول اسوء الناس عند الناس خلاص قلت كل واحد ايه عينه قاعد كده على العالم ده عالم ده بقى ده ده ده مش عارف غلط ده مش يا اخي الحلال شوف الغلابه والله ما انت بتعرف يا مؤمن يا مؤمن ده المهندس من دون يغلط تيجي نحط المهندسين تحاسب تعالى ايه ده ايه اللي اتعرفت ده وفي جلسه مغلقه والطبيب يغلط ترفع عليه قضيه في العمليه تيجي نحط الاطباء تاخده كلمتين وخلاص ومع السلامه ومالك الليله مش مشكله والمحامي يطلع يبيع القضيه ويشتكي الموكل بتاعه تيجي نحط محامي تاخده في مكتب مغلق عينه وبتاع شرف المهنه العالم بقى يغلط تحدث مثلا مثلا جهات معينه من الازهر ولا من الدعاء ولا التعليق جاءت ان يتعاهد تستطيع تاخد جده ايه تاخد الدين لا اله الا الله المهم ما توحدوش لا اله الا الله سيدنا الحريق بلغه ان قافله او عيرا اي ذات قافله ان عيرا لقريش فقال له تعويض للمسلمين نسمع نجيب القافله فخرج من من المدينه على اساس ما فيش حرب ما فيش عده اظن الحرب ده قافله كان فيها 20 30 واحد بس 313 واحد خارجين مع الحبيب المصطفى ابو سفيان كان رجل صحراء وفاهم فغير الطريق ورجع حوالي على بعث مبعوث الى مكه الحق حوالي استنفر لنا قريش المهم ابو جهل طبعا خبيث الحميه احنا نجهز الجيش ونروح نخلص المساله حكم الغرور لما يركب واحد والعياذ بالله رب العالمين ها ف بلغوا عن القافله نجت ابو غنى لا لا لا خلاص احنا نروح نخلص الامر نقتل محمد والشويه اللي معاه ونقعد هناك نعزف وتعزف لنا القيام والرقصات ونشرب الخمر ثلاث ايام وتسمع العرب بخبرنا نعمل ايه؟ حته استعراض قوة لا الأسطول السادس تمر في عرض البحر يعني حتة كده فحكماء قريش يا أبا جهل يا أبا الحكم وما فيش أبو جهل اسمه ايه ابن ايه؟ ده اسمه ابو الحكم عمرو بن هشام وده سيدنا الرسول ايه؟ اللهم اعز الاسلام باحب عمرين ايه؟ ها عندك ها عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب وده اسمه اصلا ايه؟ عمرو بل ابو جهل جاي منين؟ ده هم مجتمعين عشان يتخلصوا قبل الهجره من امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد قال احنا احنا نحبسه وخلاص ونستريح منه. قال لا لا ما ينفعش بس ما يفكوه. طب احنا بقى من فيه في بلد بعيد عن مصر والناس اليمن كده ما فيش شام لا ده يروح هناك بحلو لسانه يجمع الناس حواليه ايه يحفظ في الشتات لا لا ما ينفعش لا طب بيحكي طب جهل قال لهم انا كنت لسه جاي دلوقتي ابو عمرو بن ايه بن هشام وانت يا ابا الحكم قال اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد وقت تذكر ان بيسمع اي حاجه وبيقول له ما؟ ينزل القران على رسول الله بمحضر الجلسه واضح ويكاد الذين كفروا ها ليثبتوك ليثبتوك يعني ايه؟ يقيدوك بالذنوب ها او يقتلوك او يخرجوك وقع المشاعر بين ايه؟ ها؟ وينصرون وينصر الله والله خير الذاكرين قال اه لقد سمع رب محمد مهما وصل خطبه فلما بلغ النبي بهذا قال انه ابو جهل ابو جهل وطلع عليه اللقب ده ما حدش يقدر يعرف اسمه الحقيقي شوف لما واحد يبقى في التاريخ كله ابو جهل وكل اللي يسمع فوقه اسمه يقول عليه لعنه الله والعياذ بالله لكن شوف عكرمه ابنه الله يرضى عليه يقول عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه يا سلام سيدنا عكرمه لما اهدر النبي له وفي عام الفتح فر عكرمه الى البحر جه عند ناحيه جده كده والاركب سفينه وفوق دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي زوجات ده قالت يا رسول الله ان جاءك عكرمه مسلما اتؤمنه؟ قال نعم دين الامان الذي دين الامان دين الصراط ناحيه البحر يا عكرمه جئتك من عند أبر الناس وأوفى الناس وأصدق الناس جئتك من عند محمد شكرا جئتك من عند أبر الناس أوفى الناس أصدق الناس تعال دخلت لك الأمان فجاء ودخل وسلم قال يا عكرمة أما آن لك أن تسلم قال والله يا رسول الله خلاص بقى الكلمة طلعت بقى خلاص أنا طلعت كلمة رسول الله لا والله يا رسول الله ما جئتنا إلا بكل خير وصدق وبر جزاك الله عنا كل خير وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله لك أن تتخيل ال- ال- ال- الفتوحات التي كانت على يد سيدنا عكرمة الله يرضى عليه وبعدين قبل ما يجي قبل ما يجي لما أخته وحشته قبل ما يجي وقبل ما حد يعرف إن زي مسلم قال الرسول سوف يطلع عليكم عكرمة من هذا من هذا الجانب الفتحه دي هتجيب ايه؟ اكرم وسوف ياتيكم مسلما فلا تهجوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني ما تقولوش انت ابوك كان كافر، ابوك كان فرعون الامه، خلاص بقى خلاص ليه؟ اربط لسانك عن اللي مات، انت شوف شوف شوف عشان اللي ما بيربطش لسانه عن اللي مات ما يقدرش يربط لسانه عن الحي لم تعرض لسانك ان يفلت في اعراض الناس هيفلت بقى حي ميت عامل زي الايه؟ والقلب زي الكلب السعراء يهد كل الايه؟ اللي قرب منه المسلم كده ولذلك ابو جهل كان له اخ شوف الايه اللي احنا بنقراها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم عارف لازم يلبس واحد اسمه ايه من الصحابه ها عارف واحد رقم 14 في تاريخ دخول الاسلام عياش بن ربيعه نسمع الاسم ده كم مره دون كله سمع شوف شوف الاعلام بيعمل ايه اه شوف الاعلام بيعمل ايه اه سيدنا عياش بن ربيعه عارف سيدنا عياش ده شوف رقم 14 في الاسلام يعني سيدنا عمر نمره كام في الاسلام؟ نمره 40 يعني عمر سبقه الاسلام كم واحد؟ 39 وسيدنا عياش ما سبقوش الا 15 شو الكرم سيدنا عائشة اللي نزلت فيها هذه الآية كان رضي الله عنه أخو أبو جهل من أمه ياه يعني أمهم إيه؟ واحدة فلما جاءت الهجرة هاجر مع عمر بن الخطاب البرد ما ذكرتش قوي في اللسان شوف رفيق مين؟ رفيق سيدنا عمر عارف انت عمر هاجر ازاي؟ عارف لكن يعني القول قول بفضل الله عز وجل. فلما هاجر راحوا جماعه بتوع مكه جم لابو جهل يا ابا الحكم كيف يخرج عائلاته من تحت يدك؟ معقوله؟ انت راجل زعيم قريش وتسيب واحد واخوك يهرب كده من تحت ايدك ازاي يعني؟ وهي تكرك وانت كبير بس انت كبير قرش كلها ياخوك يا بس تمسكه ازاي يا ربنا ابو جهل استحمل فحصل في ناس بتشحن فابو جهل راح واخد اخوه الحرب بن هشام وطلعوا على المدينه ودخلوها سرا وقال له يا عياش قال نعم انا اخوك الاكبر سمعا وطاعه نعم قال له ان امك رفضت ان تضع في شعرها ملك ولا ان تستظل بظل حتى تعود الى مكه راح سيدنا عياش راح لصاحبه عمر بن الخطاب يا عمر قال نعم قال له ابو عمرو بن هشام اخوه والحارث بن هشام جايين لي عشان ارجع مكه امي مش هتحط مشط في شعرها ولا هتستظل وتفضل في الشمس في مكه لا اما ارجع يا ابنتي هي وانت عارف ان امي هم بقى دارسين علم نفس يا ابو علي عارفين قلبه حنين من ناحيه ايه؟ ما كل واحد له مكتب المهم سيدنا عمر قال له يا عياش انها الفتنه خلي بالك احسن تكون دي فتنه من الفتن قال يا عمر ان لي مالا في في مكه هو عايز يعني عين ايه؟ يعني يقنع نفسه انه يروح عشان امه ان لي مالا في مكه واريد ان اتي به قال عمر ان مالي اقسمه معك ها مالكش حجه بقى المال بتاعي انا قايل لك انا تو والنص قال لكنها امي يا عمر سيدنا عمر قال انا خلاص خلاص خلاص خلاص راح راجع مع مين؟ مع اخويه جم في السكه قبل دخول مكه ها وراح ابو جهل قال له يا عياش قال له نعم قال له اريد ان اركب ناقتك الاول هناخد ناقه راحوا ماسكينه هم الاثنين مقيدينه وراحوا شايلينه على الناقه ودخلوا به مكه مقيدا ونادى ابو جهل عند الحرم يا معشر قريش هكذا صنعت بسفيهي وليصنع كل واحد منكم بسفيهه ما صنعت كل واحد زي ما واحد مجنون يدخل تبع محمد احبسوه وايدوه شوف الحكايه دي بقى وايه ورموه في حته واستريح خلي بالك يا خبر ابيض القضية أن سيدنا عياش لما حبس وفتنوه ففتن ونسأل الله أن يعيذنا به من الفتن ما ظهر منها وما ظهر تمر الأيام والشهور ويحن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخيه عياش يا سلام شوف كان حنين على الصحابة ازاي من لي بعياش بن ربيعة وهشام بن العاص شاب العرض كان الواجب بيهاجر مع عمر وعياش فلقى اهله حطوا بالليل راحوا حاطينه ورمينه ايه؟ رمينه فوق. مين يقدر يجيب لي عياش وهشام بن العاص؟ الوليد بن الوليد ابن المغيرة اللي هو اخوه مين؟ خالد بس شوف خالد خد شغل قد ايه والوليد كان من السابقين الاولين للاسلام لكن خالد رحمه الله اسلم سنه 8 هجريه لكن اخذ شغل اكثر من من من من اخوه الوليد الذي سبقه بالسنه اللي سيدنا رسول الله يقول قل يا وليد قال نعم يا رسول الله ليس مثل خالد يجهل, يجهل الاسلام معقول واحد زي خالد كده يعني يدخل كده عدو لنا على طول شوف سيدنا الوليد يقول ايه بقى ياتي به الله يا رسول الله يا سلام ويحنى سيدنا الوليد بن الوليد اه يقول لك يعني لما ابنك ينحرق يجيب ربنا ان شاء الله مراتك تزرجن عليك تهديها لك ربنا ان شاء الله جارك تطلع عينيك برضه اديله مصيبه ويرحل ويديه ربنا برضه اي واحد برضه في الاخر تستريح منه خلاص وبعدين برضه ما تزعلش يعني بل بكيت من عمرو ها فلما جاء بكر فرحمت على عمرو ها تقول لي عارف عمرو عمرو طلع على عمرو جه بكر طلع قال الله يرحمك يا عمرو الله يرحمك مثلا اصل المصاب لما تيجي تيجي الوان ودرجات صح؟ احيانا تقول فين يا عم ايام العيد؟ يا عم ده ما كانش معاك ولا مليون لا والله كانت نعمه كنت بنام بتاخر اخر تمام دلوقتي معايا الفلوس والمرض والابتلاءات والناس قاعده تبقى عليا الله ما هو ربنا يديك الحق ان نعصرها من من راسها يعريها من رجليها ونغطها لك من رجليها يعرفها عشان لا تاخذ كل شيء في الدنيا لكي تدفع الى رب السماوات والارض عشان تبقى على كده بالله عشان لو ادالك كل حاجه السوري السوري انا بتسال أنا هو الناس الثالث ايه من السبعينات لما عملوا الانفتاح والجزائر الناس الثالث ونسي بعضها وخلاص بقى كل واحد بقى عاوز مجنون اللي على بيت يقول لك انا بقى يا ابني يا حبيبي ده كان الناس زمان عايشين بالرضا بالرضا سبحان الله سيدنا عياش الله يرضى سيدنا الوليد بن الوليد قال انا يا رسول الله قالوا انت ايه؟ قال له انا اجيبهم لك ازاي قال له انا بكره الله ده ايه ده بس دعوتين منك بقى دعوه كلمه ذهب الوليد وعاش في مكة متخطيا أياما سبعة سبعة أيام إياك يبلغ خبر فين عياش فين هشام بن العاص مش عارفه كده ماشي بالليل جنب الحرم لا واحدة ست ماشية أنا الست اللي ماشية الست بالليل كان زمان عيب عندهم ها أقول كانوا في مكة وكانوا جاهلية بس كان عيب عليهم عيب عندهم الست تمشي بالليل مش راجل عادي يكون عيشة ويرجع وراك لسه جاي الساعه 10 بالليل كنت فين؟ ايه؟ المهم اللي كان اللي بقول ده انا اهيج يعني ده ده يعني بقيت اتمنى ان الدرس يبتدي النهارده عشان الستات ما يتاخروش لكن يعني الدرس مش الستات ده يعني مساله المهم يعني اتمنى ان انا ما زلت وقت بنتك اللي في الجامعه انت 93 سنه وبنتك في جامعه القاهره ولا الجامع بتاع كليه مش عارف ايه حلوان جاي الساعه 10 بالليل لما لما جيت الجامعه بقى روح اقعد لها على الباب هكت ايدك ما دام تدخل بعد المغرب الكلام بقى على الايه؟ على بلاطه كده اه لما هي مساله الرجوله ده ده انا مش فاضي انا ما تقدرش الجامعه قعدت هي تكسب ايه يعني؟ هتتعامل ايه في الجامعه؟ عارف بقى بتعلمه في الجامعه ايه دلوقتي؟ قله الحياه بس بس والله تعلم حاجه تعلم ايه؟ يتعلم ايه يعني؟ تعلم انا اتكلم ازاي ابتدعها ولما يجي هو يجوزها مفيش قرن بقى ده احلى ولا لا حماده بتاع رابعه اول اه اتكلم الدغري طبعا مش كل بناتنا كده لكن للاسف على الاقل يبقى ما عندهاش الحياه بتاع زمان زمان يا مؤمن لما كان اخواتنا الصغيرين كنا بنكلمهم في مساله الجواز كان البنت تشتري حمار انت دلوقتي بقيت حمار انت دلوقتي بتشتري المهم سيدنا الوليد الى اين يا امة الله؟ راح فين؟ راح بس بالليل راح فين دي؟ طب حد يقدر يقول واحد دلوقتي بس راح فين؟ خبر ابيض ها؟ المهم فقالت الى هذين الحديثين عياش بن ربيعه وهشام بن العاص الا اتاهم الله رحمتي وراءها لغايه ما عرفت المكان جيت اليوم بالليل بعد ما كنت مشيت راح ليهم مع عادلهم في حجرة ضيقة بدون سقف شوف الإجرام بتاع أهل مكة تخيل أنت مكة في النهار تبقى درجة الحرارة كام؟ ها؟ أنا أنا هو بيقولوا لنا هناك 50 أنا أشوف تقريبا 150 ساعات مش ممكن مش ممكن حرام وهي سبحان الله تبص عليها في الخريطة تلاقيها مكة كده والجبال حواليها كده وهي حاجة تحت عمرها ما تلاقي برد أبدا ودي حكمة يعلمها الله لان في الحج بيبقى 3 4 مليون وقت واحد لو واحد كل واحد عطس عطسه بس بس كان يعمل العالم كله لكن بفضل الحراره دي بتقتل اي نوع من الميكروبات بفضل الله عز وجل لكن يعلمها الله طبعا يعني مثلا ما هو كان ممكن ربنا يعمل مكه دي في سويسرا مثلا ماذا لا نعمل عن في الكلام يعني يقول لك لا سلام يا اخي بلد الحر دي لا بدعوه سيدنا ابراهيم رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ها ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات من الثمرات تتأكد تدخل نهجة وتروح هناك على صحراء ها وتبص تلاقي عند الفتيان فك في الشتاء وفك في الصيف كأنك في جنة من جنات الله عز وجل دعوة الخليل دعوة الخليل شوف سيدنا إبراهيم يسيء مراته وابنه في صحراء ربنا عمرها جه مصر يا عيني مع مراته كما يقتص منه مراته. آه. سيدنا موسى تربى وصينا تركناه. سيدنا يوسف جه لبسناه ثوبنا. هذا غريب ولكن ساعة تفصيل برضه. اه ما طلعت رد برضه. ما هو الطبيعي الحاجة اللي يدي فوقنا عشان يعني يمكن يحصل خير كتاب ان شاء الله. المهم راح فك قيدهما وحملهما معه الى المدينه ودخل عياش باكيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايغفر الله لي يا رسول الله سكت الحبيب المصطفى فنزل جبريل على القوم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم 313 مع سيدنا الحبيب ولا نسيته ابو حاجه من لا ينسى لا اله الا الله ماشي ماشي ماشي فالرسول استشار حرب ايه ولا لا؟ سيدنا علي قائد سريه الاستطلاع راح جاب اثنين بيسقوا جمل من بئر قريبه من بدر حاطين عليه جايين الصحابه نازلين في العيلين ضرب ياكل يقولوا عاداتهم كام انتم منين جايين منين الرسول بيصلي خلص طلع اتركوهما سيبوهم تعالوا لا من غير ضرب ولا غير كم تذبحون في اليوم للجيش؟ تذبحوا قد ايه؟ كم جمل؟ قال تسعة أو عشرة من الجسور من الجسور يا تسع جمال يا عشر جمال قال القول بين التسعمائة والألف بس فكور قال يا كبير كده التموين سلاح التعيينات بتاع الجيش بيجي التموين من تسعة جمال لعشر جمال يبقى العدد من 900 لألف طلع لكم 998 عمل ايه؟ ما سيدنا الرسول يعني صلى الله عليه وسلم سيدنا الحباب بن المنذر بقى شوف بقى القائد لما يبقى حنين على اللي معاه مش هو انا قلت ما يبدل القول يا ابني يبدل القول ده لله بس لله بس يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمشورة، يعني ناخد وليد ناخد وليد، قال المكان ده مش منزل خير، وما قال لا في بئر هنا اسمها بدر ننزل جنبها وننزل كل الآبار خلاص يبقى احنا نشرب وهم ما يشربوش وكده يبقى ده اكبر وسيله بنمنع عنهم انجاب الميه في الصحراء وخلاص الحرب ما كان حرونه هو في الحرب كده فتحت انا الرسول وقع عند بدر وقعد بقى انا نحارب ولا نعود؟ فقال ابو بكر فقام ابو بكر فقال واحسن وقام عمر فقال واحسن وقام عمار فقام فقال واحسن الرسول مش ملاحظ ان في حد من الانصار ان يقول قال يا قوم اشيروا علي فصعق رسول الى الله ومن الناس كارهين اصعد يدعوني في بيعتي العقبه ان يمنعوني السكنه ده اللي جابني لكن اشيروا علي المقدار بن الاسد الله يرضى عليه قال كانك تريدنا يا رسول الله الله تبين لا تبقى ده احنا بقى المقصودين بالكلام علي نعم قال يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. وراح واقف سيدنا سعد زعيم الانصار يا رسول الله والله لو سرت بنا الى برق الغماد لسرنا معك ما تخلف واحد منا برق الغماد ده لسه في اقصى الجزيره العربيه لو مشيت بنا ليش وراك ما تخلف واحد منا انك سوف تجدنا ان شاء الله صدق في الحرب صبر عند اللقاء وسوف ترى ما منا ما تقر به عينك والله لو استحرقت هذا البحر فخضته لخضناه معك مش تمام خلاص لما القائد يلاقي اللي حواليه قلوبهم قويه كده يطمئن ولا يبقى مهزوم؟ مطمئن مطمئن طبعا وهو مطمئن واثق بالرد طبعا وبعدين وقف المسلمين وبعدين ابو بكر عشان علينا ان نعمل له عيش خاص برسول الله وابو بكر واقف جنبه يقف رسول يصلي ويرفع يديه الى السماء كل ركعتين والله رفع يديه للقلوب يدعو الله اللهم ان تهلك هذه العصابه فلم تعبد بعد اليوم في الارض مع ان كلمة العصابة دي اصبحت في لهجتنا ان الجماعة في الشر مع ان عصابة ها هي الجماعة والمهم الجماعة دي لمين؟ ان كان لو قلنا عصابة اهل بن الفرات وليه؟ يبقى من وجهة نظرنا احنا المسلمين من وجهة نظر حد تاني عصابة المهم احنا خلينا في عصابة المسلمين الايه؟ الموحدين يوم يرفع ايديه جاتنا العبايه بتاعته طلعت تقع سيدنا بكر يعدلها له ويرجعها بعد ما يخلص كل ده رسول الله هون عليك ان الله منجز لك ما وعد راح الرسول راح يوقع في الايه؟ المسلمين صفوف قال ايها الناس من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليتخذ منه فربما القى الله في هذا اليوم يمكن اموت ولو مت انا انا ظالم واحد منكم سيدنا سواد بن عبد الله صحابي قال انا يا رسول الله قال انت ايه؟ قال له انت المتني بسواكك الرسول بنظر الخروج فزق سيدنا سواد كده اكيد زقت الرسول كلها حنان مش انت تظهر اخوك والفرق في الصلاه ده في الصلاه في الصلاه ولو تطلع بره كانت ايه؟ قال له تعالى يا سواد شوف صحابه عمشين في سواد ايه اوعى ما قلت حتى لي يا رجل هو الذي علمنا العدل آه. آه. هو قال هذا ظهري يا شباب قال له لا انت ضربتني على ظهري بدون سياج ده انت ضربتني ومن غير كمان آه، ده انا قلعت قلعت معقولة راح كاشف سيدنا الحبيب بين كتفيه سيدنا سواد راح مكب يقبل خاتم النبوة قال يا رسول الله سمعتك تقول ان من راى خاتم النبوه لن يرى النار يوم القيامه وربما ارزق بالشهاده فاحب ان يكون اخر ما اراده هو خاتم النبوه وما كان لسواد بن عبد الله ان يضرب ظهر رسول الله. أقول لك، آه، مش ممكن يكون آه، لا تصل الدرجه ان سواد بن عبد الله يجي عند آه، مش ممكن مش معقول ما ما- ما- ما ترسلش. وبعدين يقف الرسول ليصلي صلى الله عليه وسلم تبين هو كذلك ابو بكر بصص عليه لقي سيدنا حلو يتشهد ها بالتحيات يتبسم يبتسم فبعد ما سلم قال له يا رسول الله وشك من صلاه تبسمت وانت بتصلي قال له انا اصلي نزل جبريل بخمسه الاف من الملائكه مسومين فسلم علي فرددت عليه السلام خلاص نزل بقى يثبت الذين امنوا يثبت المؤمنين وبدات المعركه وكان النصر بفضل الله عز وجل حليفا للفئه القليله المؤمنه والهزيمه كانت من نصيب الفئه الكثيره الباغيه هذا هو النصر الاول وتلك هي الغزوه الاولى وهذه الحلقه الاولى من حلقات الجهاد الاسلامي اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين قبل ان انهي هذا الدرس اهبط في اذن آه، الازواج والزوجات كثير من الشكاوى بتجيلنا بعض الاخوات للحميد اللي هي اللي عندهم ربنا يبارك فيهن جميعا تبقى لابسه الخمار عايزه تلبس النقاب يجي جوزها يقول لها لا تقول له هتنقب غصب عنك الراجل يزعل لو اتنقبت هطلقك تروح تاني يوم للاخوات في المسجد اللي بيقعدوا فيه بلاش عن جد وبلاش خلاص كلام هي فيها هي فيها خلاص هي فيها خلاص انا عارف الاعظم تقول ولا هي في ميزان حسنات ان شاء الله رب العالمين طبعا قد تلجا الى اخواتها يسخنوها بقى لا لا لا لا لا لا لا تعرف نقيض معصيه الخلق اتنقضوا ويضرب راسه في الحيط احنا مش عايزين كده في الدين عايزين مساله بالهدوء بالهدوء ليه؟ لان الراجل لو ركب دماغه اتخرب البيت طب ليه؟ لما؟ لما؟ احنا عايزين بالاقناع وبالهداوه سنه سنه درجه درجه ان هذا الدين متين فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق وفي جمهور الفقهاء على ان النقاب مش فرض والامام احمد قال النقاب فرض يعني هي المساله فيها برضه مساله اختياريه شويه فيها يعني سنه الاختيار وان كان يعني النقاب افضل لكن ده سنه الاختيار فهي الامام ما بيأمر- ما بيامرهاش ما بينهاش عن عن فرض او من وجهه نظر على الاقل او ما بيامرهاش بمعصيه لكن الراجل راعي هذه القضيه فمش عايز الستات ونقطة ثالثة نقطة ثانية الأزواج اللي يشتكوا يقولوا إن الستات بيجوا الدرس غصب عننا لا لا بد من إذن الزوج إن لم يأذن الزوج صحيح الرسول قال له لا تمنعوا إماء الله المساجد لكن لكن من الحق من الواجب إن منعك زوجك فيجب أن تمتنعي ما- ما ما تجيش المسجد لا يأتي شأن المرأة للمسجد بيدها وزوجها وهي بمعاملتها الطيبه له هتخليه يواجه يقول والله الناس اللي اخلاقها كويسه كده الناس اللي والله يا ريت ايه تكفر من المروحه طالما ان هي هاديه وايه وحنينه عليا ولا بتخنصر من الفلوس ولا بتاخد من المشروب من ورا رجلي لما بقيت امينه وبقت كويسه الست امينه ربنا ايه يكرم الكل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته